بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وهذا هو اليوم الخامس وما زال إخواننا يقتلون وبيوتهم تهدم دماؤهم تراق وأشلاؤهم تتقطع أطفالهم ييتمون وما زال النساء السكالى يصرخون صرخات تمزق وجيب قلوبنا فاللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم إنا نسألك أن تنشر على إخواننا في فلسطين مظلة الأمن والأمان اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم إنهم حفاة فاحملهم ضعاف فقو في رضاك ضعفهم اللهم دافع عنهم وادفع عنهم اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم انصر المسلمين في غزة وفي كل أنحاء الأرض اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم من اليهود اللهم انتقم منهم ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم بددهم بددا ولا تبق منهم احدا اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق اللهم انتقم من اليهود اللهم ابتلهم ببلاء تشغلهم به عن عن المسلمين اللهم ابتلهم في انفسهم واموالهم واولادهم ونسائهم وارضهم وسوقهم وبلادهم وبيوتهم اللهم إنا نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أبد خضراءهم عقم نساءهم اقتل أطفالهم وأولادهم اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم السرطانات المهلكة والبلايا التي لا يجدون منها مخرجا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك آمين آمين آمين إخوتي وأحبتي في الله ماذا نقول وهؤلاء الكلاب ينهشون في لحوم المسلمين ودماءهم لا يصدهم صاد ولا يردهم راد كلمات مختصرات الكلمة الأولى لخطاب حار صادق لكل الحكام والزعماء العرب لقد فقدنا الأمل في اتفاقكم فليعمل كل منكم على حده هي قضيته وحده دعونا من إلقاء التهم وتهييد شعوب دول أخرى غير دولكم وإنما كل منا هذا رجاء أرجو أن يصل إلى الآذان أن الذين يجرون اتصالات لمعاهدات سلام أوقف معاهداتك واتفاقاتك والذين تكون ببلادهم مكاتب تمثيل تجاري وغير ذلك أغلقوا مكاتبهم والذين يفتحون بلادهم ويدعونهم لتجارتهم واستثماراتهم فليظهر من حكام المسلمين نخوة العربي بإظهار العداء والغضب يعني هذه أيام خمسة متوالية كل يوم كل يوم كل يوم متى سيوقف هذا العدوان الظالم الغاشم الآثم خذوا قرارا أو تهديدا يخيف اليهود أسأل الله جل جلاله أن ينصر بكم الإسلام وأن يرفع بكم البلاء عن المسلمين وأن يعينكم على رد هذا العدوان وأن يوفقكم إلى أن تسددوا رمية في اتجاه نحور هؤلاء الأعداء ثم خطاب حار صادق أيضا إلى العلماء الربانيين وإلى الدعاة وإلى أصحاب الكلمة في الوطن العربي نريد اتخاذ مواقف عملية لنصرة المستضعفين أولها كدعاة وكعلماء للأمة قادة أقول أنتم حراس هذا الدين أيها الدعاة أيها العلماء يا أصحاب الكلمة في عالمنا الإسلامي أنتم حراس هذا الدين وهذا المنهج ودائما أقول أن الحارس لا ينفعل في المواقف وإنما عينه على الحراسة أوضح هذه المسألة يا دعاء أقول أنك تجد مع الكبار ما يسمونه حارس شخصي بودي جارد البودي جارد اللي واقف ده لو الزعيم أو الكبير هزر والناس كلها ضحكت هو ما يضحكش لأن ودانه مش مع اللي بيحميه ده عينه على الحراسة هذه هي لكل من انفعل مع المنفعلين وكل من اهتز وتشنج مع المتشنجين أنتم حماة العقيدة حراس الدين أقول دائما وهذا كلامي قديما أيام حسن أفندي ما حارب إسرائيل وانفعل من فعل وهاج من هاج وسار من سار كلام اتفهم بعد سنتين بقوله تاني كن كالقطار مهما اشتد وقود القاطرة لا تخرج عن القضبان اقصد مهما اشتدت العاطفة في قلبك لا تخرج عن المنهج القضبان المنهج انت قطار يركب فيه كل هؤلاء الشباب ما تضيعش الشباب اقول لكل اخ لي داعية ما تضيعش الشباب ما تضيعش الامة بلاش انت تنفعل وانما افهم القضية وقول الحق فين الحق والحق وحده ليس الا الصدق مع الله والاخلاص في القول والعمل هما اللذان يحملان التوفيق ولا تغلبنا العاطفة على مخالفة المنهج احذروا ان يحملكم حماس الشباب والتشنج الفائر لارضاء الشباب فالمريض لا يملي رغبته على الطبيب الشباب اذا كانوا مولعين ومشعللين معذورين معذورين انا شفت منظر ما زالت والله الله شهيد الله يسمعني الان ويراني ما زالت بطني بتوجعني الان من امبارح لحد دلوقتي الى الان لما اشوف طائره واقفه فوق بيت بتسقط عليه القنابل بتهدمه ولم يضرب عليها رصاصه واحده ده وضع يوجع البطن ولا لا الكلام بقى للشباب لما اقول يشوفوا الوضع ده وايدينا وايدينا كلنا متكتفه لازم الشباب يولع لكن الدعاء الحراس هم اللي وظيفتهم يقولوا للشباب اللي عمالين يتساءلوا دول نعمل ايه يقولوا لهم بقى نعمل ايه نعمل ايه بالحكمه نعمل ايه بالعلم الشرعي المنضبط نعمل ايه بالتوصيف الصحيح للواقع نعمل ايه بالخبرة في مواجهة هذه الازمات لما يجي يتكلم لازم نمرة واحد من علم شرعي راسخ من العلماء الربانيين اثنين لابد من خبرة في الدعوة وخبرة في احوال الامم وخبرة في التاريخ والمواقف على مدار هذه الدعوة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لابد من علم بالواقع وتوصيف صحيح وليس هذا التوصيف يتأتى إلا إذا كان الإنسان فاهم وصاحي ولا يريد إلا وجه الله يا دعاة الأمة هؤلاء الشباب أمانة في أعناقكم يا دعاة الأمة كلمة حق إذا قلت للشباب ماذا يصنع فأنت ماذا تصنع فليكن ما تصنعه أو قبل ما تقول للشباب أن يصنعوه ما تصنعه أحد دعاء يقول لي أنت عملت إيه الغزة قلت له وانت عملت ايه الغزة قال لي بدعي لهم قلت له انا بدعي لهم انت بتعمل ايه غير الدعاء هذه هي القضية أيها الإخوة أنا إذا قلت للدعاة والعلماء ما تنفعلوش مع انفعالات الشباب فعايز أقول لنفسي دلوقتي برضه ما تنفعلش عايز أتكلم بالراحة وبهدوء وبصراحة وبصدق كلمة حق ثم الخطاب بالأصالة في الأصل لشباب المسلمين الشباب الذي يصرخ معذور هم المقصودون أصالة من كلمة هذه الليلة أعترف أنه من العسير أن تواجه الجماهير الصارخة ولكن أقول لهذه الجماهير الصارخة هذا الذي تصنعونه جهاد الحناجر بعد هزيمة الأمة هذا نوع الجهاد جديد جهاد الحناجر والمظاهرات وإحراق الأعلام وإحراق الماكتات أخي لابد من تغيير هذه المنظومة لابد من تغيير هذه المنظومة إن الذي يصلح في الغرب وقد يؤتي ثمرة في الغرب من المظاهرات وال- والماكتات وغير ذلك لا يصلح عندنا ليه؟ لابد أيها الأخ الكريم وبمنتهى الهدوء تعالى نتكلم وإن كنت أتحرك من داخلي مثلك وأكثر منك ودائما أؤكد على هذا المعنى اوعى تفكر ان انت لوحدك اللي شايل هم القضية بالعكس انت لا تحمل عسر ما احمل وان زعمت ما زعمت انت لا تحمل عسر ما احمل جوانا حرقة اكثر منك 100 مرة وألم أكثر منك 100 مرة لكن يضبطنا شرع يضبطنا دين دين حكم دين أليس هناك إجماع للأمة إجماع الأمة على أنه إذا غلب على الظن أن تغيير المنكر إذا غلب على الظن أن تغيير المنكر سيترتب عليه منكر أكبر منه يحرم تغييره يبقى تغييره حرام مش ده الحكم الشرعي مش ده حكم الدين إجماع إجماع الأمة حكى هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يجوز تغييره لا يجوز ما ده اللي بيحكمنا بيحكمنا دين بتحكمنا احكام شرعيه بيحكمنا ايضا آه، تاريخ وخبره في الحياه النهارده اللي عمال يصرخ تحرير فلسطين تحرير فلسطين تعال شوف فتح القسطنطينيه عارف استغرق قد ايه تعرف انت استغرق قد ايه استغرق قد ايه استغرق 810 سنة 14 محاولة لفتح القسطنطينية أولها لها محاولة معاوية بن أبي سفيان سنة 14 هجرية والقسطنطينية فتحت سنة 800 تقريبا 857 هجرية يبقى 840 سنة محاولات ولما تشوف هذه المحاولات وده مش وقت حكاية تاريخ لما تشوف قصة فتح بيت المقدس نفسه على يد صلاح الدين نور الدين زنكي كان بيبني منبر منبر عمال يكبره ويعظمه ويمر يشرف بنفسه على اتمامه منبر ضخم جدا وكانوا الناس يسألوه ايه, إيه, إيه المنبر ده يقول لهم ده وصية ابي سبحان الله العظيم ومات نور الدين زنكي على ابواب وعتبه بيت المقدس ولم يفتح بيت المقدس واوصى صلاح الدين صلاح الدين بقى هو كمان يهتم بقضيه المنبر فلما فتح صلاح الدين بيت المقدس اسال الله جل جلاله ان يمكننا من صلاه في بيت المقدس اللهم افتح بنا بيت المقدس يا رب العالمين آه، لما فتح بيت المقدس جاب المنبر ده ونصبه وقال ان نور الدين زنكي كان ابوه خمس سنين ونور الدين خمس سنوات وصلاح الدين خمس سنوات 15 سنه وهم بيجهزوا لفتح بيت المقدس هي دي القضيه يا شباب قضيه الصبر وقضيه العمل الجاد المثمر تعالوا نتفاهم بالراحة بعيدا عن التشنج يا شباب النهاردة اللي اللي هيهيج سواء كان في بلدنا في مصر أو في أي دولة في السعودية في أي دولة من الدول العربية طب وبعدين ماذا سيخدم قضية فلسطين في مواجهة السلطات في أذى الناس في بلدك إيه اللي هيخدم القضية هناك إيه اللي هيخدم القضية هناك افهمني وإنما لما اقول لك الدعاء ما تقوليش والدعاء هيعمل ايه وهنفضل ندعي لحد امتى لا ده لازم من منظومه طويله في تغييرك في تربيتك في اصلاحك النهارده بقول الاولاد اللي قاعدين شباب حبايبي في الله وإن شتموني وإن أذوني وإن وإن اللي قاعدين على النت اللي قاعدين في الملتقيات ولا بيسموها إيه المنتديات وكلام كلام كلام قاعد ثلاث اربع ساعات قدام النت وبيتفرج على المواقع اللي هي بتسوق صور الجهاد وغيره ويولع ويشعل جواه ويفكر انه بيجاهد بيجاهد فين في اوضه ضلمه مغلقه قدام الشاشه بقى قلبك الماوس هو البطين الايمن وال والريموت كنترول هو البطين الايسر بقى ده قلبك بقى الماوس والريموت كنترول ما بين التلفزيون وبين ال وبين ال النت هو ده قلبك انا عايزك الثلاث اربع ساعات اللي انت بتضيعهم على النت دول وقدام التلفزيون اقضيهم ساجد ساجد ساجد ساجد بتبكي وتقول له يا رب يا رب انا متكتف فك اسري يا رب انا مش ضعيف انا مستضعف فرج عني مكني اجعل لي مخرج بدل ما تطلع تصرخ في المظاهرات انت وهو وساعتين ثلاثة تضيع في الشارع اقضيهم في المسجد اعتكف ادخل المسجد وقول له يا رب جئتك إلهي جئتك سيدي جئتك قل له يا رب جئت أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى بعيد ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك هذا التوجه هو الذي يأتيك بملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين لكن قعدتك قدام النت تقيم المواقف وتحلل المواقف وانت لسه صغير على الكلام ده قعدتك قدام النت تولع نفسك وتشعل نفسك او قدام التلفزيون وتشوف اشلاء ازاي ازاي بقلبك بيحتمل انك تشوف المناظر دي مره واثنين وثلاثه الناس اللي بتتقطع والناس اللي بتتدبح والناس اللي بتتشتت انا انا ما اقدرش اشوف المنظر ده مره واثنين وثلاثه ان ابني وبنتي مرميين في الشارع بالشكل ده او ابويا واخويا وعمي ازاي انت قاعد تولع في نفسك وعشان كده خطابي للدعاء قبليك قلت اللي بيهيج الناس ويشعللهم طب يفرغوا طاقتهم فين يعملوا ايه انا ما بقولكش اه انسى القضية او اخرج بره الموضوع او عيش حياتك او نام وكل واشرب والعب ما حصلش ولا عمري قلت كده وانما بقول خليك راجل قد القضية ازاي اعرف ربنا انت بتقولي الدعاء مش جايب نتيجة لانك وحش الدعاء مش جايب نتيجة لأننا وحشين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما جابش الدعاء نتيجة لأن احنا مش أهل لأن يستجاب لنا لما واجه قتيبة بن مسلم الترك هاله عددهم مصر الترك عشر أضعاف المسلمين اتخض فزع تعب ايه ده حارب دول كلهم ازاي فقال اين محمد بن واسع قالوا هو في مؤخرة الجيش فرجع اليه في مؤخرة الجيش فوجده له وجه سكلى لا بالعضلات والجيم والسويدي ولعب الكورة ولا بالصدور ولا بالسلاح وحده وإنما متكئا على سية قوسه رافعا أصبعه يبصبص بها إلى السماء فقال والله لهذا الأصبع خير عندي من مئة ألف فارس شهير وسيف طرير احملوا على بركة الله فحملوا فغلبوهم في ساعة من نهار فلما انتهت المعركة قال لمحمد بن واسع ماذا كنت تصنع حين رأيتك تبصبص بأسبوعك إلى السماء قال كنت آخذ لك بمجامع الطرق كنت بوصلك بربنا فين الراجل ده النهاردة أين مثل محمد بن واسع يأخذ لنا بمجامع الطرق أنا وإنت وهو وهي والدنيا كلها محتاجين نصنع واحد عبد رباني مستجاب الدعوة يفتح الله بدعوته مغالق كثيرة هو ده يا شباب زي ما قلت لك كده أطول سجدة سجدتها في حياتك كانت إمتى زي ما اقول لك بتقعد قدام النت بالساعات عمال تقلب يمين وشمال وتولع في نفسك وبعدين وبعدين وخلاص وتظن ان انت عملت حاجه انك انت كتبت شويه شتيمه او بعت شويه اه احنا عايزين الغضب ده يفضل يولع جوانا لحد ما يحصل ان يستغل في موقعه المناسب في وقته المناسب في مكانه المناسب لذلك اذا الشباب النهارده قال لي اعمل ايه هقول لك اولا ان المسلمين المحاصرين في غزة اخواننا المسلمين في فلسطين قلت القضية ليست قضيتهم وحدهم القضية قضية المسلمين جميعا ليست قضية جماعة او قضية فئة او قضية دولة قضية قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله إذا قلنا هذا فكيف لا تظلمه ولا تسلمه ولا تخذله أن تكون قضيته قضيتي أنا دايما أقول اللي يقول أعمل إيه يبقى ده مش عايز يعمل حاجة لان كل واحد عارف هو يقدر يعمل ايه اللي يقدر يعمله في الوقت الحالي وقدامنا ما فيش غيره ان احنا نصلح انفسنا نتخلص من عيوبنا وذنوبنا ومعاصينا وآفاتنا يا أخي أقسم بالله أن الله يراك يعلم حالك يا أخي يا ابني يا حبيبي في الله يا ابني أنا متعاطف معاك وبحبك يا ابني أنا خايف عليك يا ابني أنا بقول لك إن أنت ساعتين حماس وساعتين مضيع معلش سامحني ما تزعلش مني أنا أبوك خايف عليك بقول لك حقيقتك اللي انا عارفها كويس وانت عارفها كويس والله اعلم بك مني ومنك انك ساعتين الحماس و... اللي انت عاملهم دول وبعد منهم هل انت مفتون كنت لسه بقول امبارح لكي نحارب اليهود تعالوا نحاربهم في انفسنا اولا نحاربهم في صفاتهم التي فينا فينا ايه من صفات اليهود فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يا ترى فتنتك النساء ما تيجي نتخلص من الفتنة دي الأول تعال ونبقى ساعتها حاربناهم في انفسنا عايزين نطلعهم من جوانا الاول ننتصر عليهم جوانا الاول قبل ما ننتصر عليهم على الارض التوحيد هل انت موحد انا ببشرك يا اخويا يا حبيبي في الله يا طيب لا اشك في اخلاصك لكن الاخلاص وحده لا يكفي حتى يكون معه الصواب مش هي دي كلمه ايوب السختياني مش هي دي القاعده المتفق عليها بين المسلمين ان العمل لا يقبل وان كان خالصا حتى يكون صوابا ولا يقبل وان كان صوابا حتى يكون خالصا فلا بد ان يكون خالصا وصوابا انا لا اشك في اخلاصك ولا اشك في ولائك ولا اشك في آه آه حبك للدين ورغبتك في نصره الدين انت على كل هذا لكن فين الصواب بقى الصواب الصواب انك تتوب لان ممكن معاصيك دي هي اللي تهزمك تحقيق التوحيد التوحيد ان توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذه الانواع الثلاثه من التوحيد تحصل في المواقف بعد ان تتعلمها بالعلم الشرعي ذلك طلب العلم وبعدين الفهم العميق للدين وبعدين العمل بهذا العلم مش وبعدين يعني قدامك خمسين سنة لا تعلم دلوقتي واعمل دلوقتي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا كنت عايز اقول لك انا ببشرك يا اخويا يا ابني يا حبيبي يا متحمس يا يا, يا متشوق يا, يا يا متقطع انك هتقاتل اليهود قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود حتى يفر اليهودي فيختبئ خلف الحجر والشجر حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل يا مسلم يا عبد الله هل انت مسلم هل انت عبد الله احنا عايزين نحقق الامور دي عشان نحصل عشان اقول له يا رب انت وعدتني اديني بدل ما انت قاعد دلوقتي النهارده من غير ما تقدم وعايز تنطلق على غير بصيرة ولا هدى انت مش سألتني اعمل ايه اسمع مني بقى تعمل ايه انك تبقى العبد الرباني واللي والناس واللي بتتقتل واللي بتتدبح انا قلت الله ارحم بهم مني ومنك ارحم بهم من انفسهم سبحانه وتعالى بيده مقاليد الكون هو يجير ولا يجار عليه وانا لو في ايدي حاجه انا بقول لاهل غزه يا اهل غزه فداكم روحي ونفسي افديكم لكن السبيل اللي انا فيه النهارده قلت لك في اصول الوصول الى الله تعالى لا تنشغل بالمغلق وعالج المتاح في ابواب متقفله قدامنا ما اقدرش اعمل حاجه يبقى انشغل بالمتاح المتاح ايه نمره واحد ان اصلح نفسي اخرج اليهوديه من داخلي زي ما قلت لك النسوان حب الفلوس الربا اكل اموال الناس بالباطل آه اللي احنا قلنا عليها دلوقتي دي الشرك مش الشرك عباده القبور وعباده الاوثان الاصنام لا ده الشرك كمان اللي بيعبد نفسه تعيس عبد الدرهم والدينار تعيس عبد القطيفة والخميصة تعيس عبد المرأة عبد شهوته عبد نفسه عبد أماله العريضة عايزين نتخلص من كل أنواع الشركيات في أنفسنا بعد ما صلح نفسي عايز اصلح بقى الامه لتهيئ ابوك وامك على نفس المنهج شفت ازاي انت قاعد جوه قافل على نفسك اوضه في الضلمه قدام النت عمال تحارب بتحارب آه، زي ما قلنا كده بالماوس وال- والريموت وابوك وامك قاعدين بره واخواتك بيسمعوا مزيكا وبيشوفوا آه، وبيشوفوا حاجات مش كويسه اخوك في الاوضه الثانيه فاتح مواقع جنسيه ادعوه خليه يحبك فهمه دين حببه لربنا حبب ربنا اليه الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم لما جاله خباب بن الأرت خباب بن الأرت بقول عنه دايما التضحية بالشحم يقول كانوا يشعلون نارا ثم يرقدونني عليها فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظاهري كان آه، عمار بن ياسر وأمه أم سمية طعنها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت ورسول قال والله ليتمن الله هذا الامر وانا اشهد بشهاده رسول الله واقسم بقسمه والله ليتمن الله هذا الامر سيتم هذا الامر بعز عزيز او بذل ذليل لكن مش بتعور وزي ما قلت انا خايف خايف عليك مش من مصلحتك ولا من مصلحة الدعوة ولا من مصلحة الأمة ولا من مصلحة القضية نفسها إن احنا نشعل بلاد المسلمين عبر عن رأيك بالوسائل المتاحة والقصة في الدعوة قصة أسعد بن زرارة لما كان معاه مصعب بن عمير وقعدوا على بئر بيدعو المسلمين قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بيدعو الناس إلى الإسلام وجاهم سعد بن معاذ جئتما لتفسدا علينا عبيدنا وأبناءنا قوما إن كان لكما بأنفسكما حاجة قال أو خير من هذا أن تقعد فتسمع فإن رضيت شيئا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره العمل في المساحات المتاحه بالامكانيات المتاحه ضروره شرعيه لذلك بقول لك صلح نفسك قلت وبعيد تاني الساعات اللي بتقضيها قدام التلفزيون او في قرايه الجريده او قدام النت اقضيها ساجد متبتل مبتهل لربنا حسن الظن به وما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال أنت ما تعرفش بكرة هيحصل إيه قد يكتب الله الفرج وتفتح الأبواب لكن آه، مش بالحرب قلت لك الجملة دي قبل كده كتير أن ابن الجوزي قال مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو أهل الطائف شهر شهر يدعو أهل الطائف ولم يسلم له رجل واحد ضربوه وقعوه في حفرة وجي راجع مكة منع من دخول مكة ممنوع ما تدخلش تاني مش انت خرجت مفيش ودخوله مكة مهم يكمل دعوته ما لسه بدري فالشاهد انه آه، دخل في جوار مشرك المطعم بن عدي يطوف ويصلي بالكعبة وحواليها 360 صنم لسه ابن الجوزي برضه يقول كلام جميل قوي يقول ايه يقول آه، ولو كان غيره لقال يا رب انت مالك الملك وانت ارسلتني ونواصي القوم بيدك فلما ازل مش ده السؤال بتاعك لما نزل مش ده السؤال بتاعك سؤال عمر بن الخطاب يا رسول الله أليسوا على الباطل ونحن على الحق فلما نعطي الدنية من ديننا مش ده السؤال والرسول يقول أنا رسول الله ولن يضيعني دي أقدار ربنا علينا وده واقعنا ال- إن- يا اما هتعترف بالحق وتقول ان احنا مستضعفين وده واقعنا ومش قادرين ومش بايدينا يا اما هو ده قدر ربنا علينا في الوقت الحالي كيف ندفع القدر بالقدر الصبر نوع من انواع الدفع اصلاح الاحوال لان الله لا يظلم احدا صلح حالك مع ربنا لتدفع هذا الحال الذي نحن فيه صلح حالك مع ربنا سبحانه وتعالى لأن هذا البلاء النازل علينا والامتحان اللي احنا فيه بسبب معصينا بسبب ذنوبنا بسبب خيانتنا للدين لا فلا بد صلح حالك اتنين صلح اللي حواليك الدايرة الضيقة دي خالص أبوك وأمك وأخوك وأختك وزوجتك وولادك عمك وعمتك خالك وخالتك جدك وجدتك دول بس صلحهم خليهم على نفس منهجك دي حرب دي لوحدها ده جهاد ده لوحده انك انت تدعو هؤلاء الناس الى دين الله ليرفع الله البلاء اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة اللهم انتقم من اليهود اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم إنا نسألك أن تعذبهم بأنفسهم اللهم اجعل أموالهم وأولادهم حسرة عليهم اللهم سلط سلاحهم في نحورهم اللهم انتقم منهم وأهلكهم اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم أظلهم بمظلة رحمتك ادفع عنهم ودافع عنهم انصرهم ولا تنصر عليهم سدد رميتهم وقو شوكتهم واعل رايتهم والف بين قلوبهم اللهم انا نسالك ان تحمي ضعفاء المسلمين رحماك بنساء المسلمين رحماك بشيوخ المسلمين رحماك باطفال المسلمين يا رب يا رب يا رب نحن بحاجة أمتي أمة الإسلام لا تضيعي هذه الطاقة احتبسوها يا شباب لوقتها ولزمنها لتفرغ في أعدائكم في اليهود لا في غيرهم هناك على أبواب بيت المقدس لا في أرضكم يا شباب بلاش من الانفعال لأنه يجر الويلات ويضيع الفرص ويفسد المسيرة أصلح نفسك سجدة طويلة قد قعدتك وصبرك قدام النت كل كلمتين تقول طب الكلمتين اللي بعدهم وكل ربع ساعة طب ربع ساعة كمان خدها وانت ساجد خدها في أجزاء قرآن خدها في رفع ايدين لحد كتفك ما توجعك وانت رافع ايديك خدها في اعتكاف في المسجد وخلوة مع الله خدها في توبة صادقة في التخلص من الحرام كله خرج طباع اليهودية من جواك من الطباع اليهودية العجيبة اللي احنا عايزين ننتصر عليها جوانا أننا نأتي دائما رغم أنوفنا النهارده دخل الشتاء والناس الغلابة وما من مسلم إلا وفي عائلته فقير محتاج ومع ذلك محدش طلع ولا حد انشغل شكر الله لكم ادعموا أهل غزة بأموالكم ادعموهم ابعتوا لهم بطاطين وابعتوا لهم أكل وابعتوا لهم آه، كل ابعتوا لهم دواء دواء كل أنواع الأدوية ابعتوا و و و قفوا ساندوا إخوانكم بكل ما تستطيعون بس امتى تحركنا بتفكرني ب وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم دي صفة يهودية إنه يا- يشتغل رغم أنفه إنه ينفذ أوامر ربنا رغم أنفه رغم ان ربنا بيناديك من قبليها وآت ذا القربى حقه حقه وما آتتش ذا القربى حقه ولا المسكين ولا ابن السبيل لحد ما حصل البلاء وبعدين بدأت تشتغل نمرة واحد صلح نفسك السجدة طويلة بدل النت اعتكاف في المسجد بدل المظاهرات تخلص من أخلاق اليهودية اللي في داخلك النساء وأكل أموال الناس بالباطل والربا وحب الدنيا وعشق الدنيا وعشق المال و آه، وأنك لا تأتي آه، راغبا آه، راهبا وإنما تأتي رغم أنفك لا تعال بالراحة أربعة ادعو من حولك ادعو عرفهم القضية ادعوهم إلى الإسلام وإلى الدين فرصة فرصة لدعوة المسلمين ودخولهم لندعو الله جميعا أربعة دعاء الدعاء الدعاء دعاء سلاح المؤمن سبحان الله العظيم اليهود أنفسهم أو النصارى كانوا لما كانوا في بيت المقدس بيتكلموا عن نور الدين زنكي نور الدين زنكي ده شيخ صلاح الدين ومربيه ومعلمه آه نور الدين زنكي بيقولوا ايه نور كان اسمه محمود نور الدين محمود زنكي يقولون ان نور الدين يقوم الليل ويدعو علينا فتصيبنا سهامه سهام الليل الثلث الأخير من الليل اللي الناس قاعدة فيه قدام النت والله يتنزل هل من سائل فأعطيه وانت شغال في الغيبة والنميمة الثلث الأخير من الليل ربنا بيقول هل من سائل فأعطيه اسأل الله أن يفرج هذا الهم أن يداوي جرحانا في غزة اللهم داوي جراحنا في غزة اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم اللهم تقبلهم في الشهداء عندك اللهم اقبلهم في الشهداء عندك اللهم اقبلهم في الشهداء عندك يا رب العالمين اللهم اجعلهم في مقام الشهداء في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم ارعى آراملهم اللهم اكفل أيتامهم اللهم إنا نسألك أن تدفئ قلوبهم بالإيمان اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم وانصرهم يا رب العالمين ال- ادعي الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر تأمل في غزوة بدر والمسلمين آه، محاصرين في العدوة الدنيا والمشركين في العدوة القصوى في العدوة الدنيا زي ما المفسرين بيقولوا آه الأرض كانت رملة لا تثبت فيها قدم عشان كده ربنا أنزل المطر ليثبت به الأقدام العدوة الدنيا كانت تختلف عن العدوة القصوى لما تيجي ت- تتأمل قوة المسلمين وقوة المشركين لا يمكن تتخيل تضحك ان الرسول كان معاه فرسين فرسين اتنين سبحان الله العظيم الشاهد ايه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله بالذل بالذل لله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما سيدنا أبو بكر يبكي ويحضنه من ظهره ويقول له بعض مناشدتك ربك الدعاء الرسول انتصر في غزوة الأحزاب بإيه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بالدعاء في غزوة حنين لما فر الناس والرسول وقف ومعاه 30 أمام هوازن بالدعاء لما تقرأ قصة محمد الفاتح في فتح القسطنطينية بالدعاء لما تقرأ قصة صلاح الدين ونور الدين زنكي وفتحهم بلاد الشام ومصر ووصولهم إلى فتح بيت المقدس انهم بسوا العلماء والدعاء في الجيش يدعوا بالدعاء لان انت النهارده هزعل جدا لو سمعت مسلم يقول لي دعاء دعاء دعاء الكلام ده ممكن يبقى خطر على عقيدتك خطر على عقيدتك فعلا انا دايما اقول ان في الفتن دي آه، في الفتن دي اللي بيتكلم في الوقت ده ماشي على الاشواك ماشي على شوك قد يصاب فلذلك مش عارف اقول لك ايه بس آه، دي خلاصة القضية انك انت تقرب من ربنا تصلح حالك تتخلص من صف... تنتصر على اليهود جواك حارب اليهود في ذاتك الفكر نفسه اليهودي اللي جواك انتصر عليه فكر المال وفكر الامال العريضه وفكر حب النفس فكر الكبر والغرور ورؤية النفس والإعجاب بالنفس ورفع نفسك فوق الناس احتقار الآخرين وازدراءهم كل ده فكر يهودي هو دوم اليهود جواك انتصر عليه اقهره أما صفات المسلمين أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين العزة اللي انت فيها دي على المؤمنين على المسلمين تخلص منها تخلص من فتنة النساء جواك تخلص من خط... من فتنة المال جواك اتفل... اتخلص اتخلص من الشركيات اللي جواك ومنها الرياء شرك أصغر تخلص من ال... من الأمور دي ثم انتقل بالدعوة إلى أهلك وعشيرتك الأقربين ثم عليك بالدعاء إذا سألتني أعمل إيه هو ده اللي تعمله وبعدين وبعدين دي عند ربنا وكان أمر الله قدرا مقدورا لعل دعوة واحدة من مسلم واحد صالح صادق قول لأمك تدعي دايما أقول كده كل الألف ومئتين مليون مسلم ألف وخمسمائة مليون مسلم فهمش رجل واحد مستجاب الدعوة أكيد فيه بس غافل ما بيدعيش ما بيدعيش عايزين يدعي قول لامك تدعي وجدتك تدعي ما بتعرفش تدعي ادعي انت وخليها تامن اجمع اطفالك اللي لسه ما بلغوش ما عصوش وادعي وهم يقولوا امين صلي بيهم ركعتين واقنت ويبقى كده بتعمل حاجه ما بقولكش نام واسكت ما بقولكش طفي القضية جواك وارتاح لا بقول لك خليها مش عليلة جواك واشتغل اشتغل ادعو صلح قرب والله جل جلاله يجعل مخرج كريم ما تقرب عبدي إلي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا بس انت قرب ثم في النهايه في نهاية حلقتنا الليلة بقي محور الأخير خطاب إلى الإعلام إعلام الأمة كله بجميع توجهاته واهتماماته أن يكون على مستوى الحدث أن يعي الإعلام واجبه ومسؤولياته التي أناطه الله بها أن يمارس الإعلام دوره في نصرة الشعوب المستضعفة كفاية معاصي كفاية ذنوب كفاية خراب أحذر الإعلام من خطورة خذلان دين الله ونصرة أعداء الأمة وأن يكون بوقا للدعوة إلى المعاصي والذنوب أو لتهويل الحال وعمل الخبطات الصحفية كونوا صادقين في عرض القضية ولا تؤذوا المسلمين اعرضوا القضية بإنصاف وبصدق وبحق ولا تؤذوا أحدا استعملكم الله لتكونوا أداة لنشر الدين نشر العلم نشر الحق نشر الخير نشر الصدق نشر الأخلاقيات الإسلام نشر مبادئ الإسلام نشر فكونوا كما يراد منكم جعلكم الله عونا للمستضعفين إخوتي لا أملك في النهاية إلا أن أقول أخي وحبيبي الشاب أنا أبوك عليك حريص وبك رفيق ولك ناصح أمين إياك أن تخذل دينك أري الله من نفسك خيرا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إذا نظر الله إلى قلبك ماذا يرى الله في قلبك قل لي بالله عليك لو اللي في قلبك طلعته كله كده تلاقي في حاجة تتكسف منها ان انا اشوفها ان حد يشوفها طب ربنا شايفها قد تستطيع انك تمثل على الدنيا كلها ممكن تخدع الدنيا كلها لكن لن تستطيع ان تكذب على الله ولا ان تخدع الله انا وانا جاي قلت كده في قلبي واشهدت ربنا قلت له يا رب انت شهيد انا مش جاي النهارده الليله دي في هذا المكان في هذه الساعه الا نصره لدينك ولسنه نبيك ولمنهج الكتاب والسنه بفهم سلف الامه نصره لاخواننا في غزه جئت انصرهم بالحق بكلمه حق كلمه صدق كلمة صواب تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى جئت نصرة لإخواني المستضعفين في كل مكان كان أحيانا بيتمازح الإخوة مزاح بيضحكوا مع بعض يوم يقول له أنت سبب مأساة المسلمين في البوسنة والهرسك حقيقي هي دي أنا وأنت وأنتي وأنتم سبب مأساة المسلمين في كل مكان لابد أن نعود باللائمة على أنفسنا لنصلح أنفسنا لأن لو كان فينا خير كان ربنا رفع البلاء عن الأمة وما ابتلوناش البلاء ده هي دي عطاء السلمي كان يقوم الليل ويقول إذا أظلم الجو أو اشتدت الريح أو غلى السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس كل واحد مننا لازم يقف الوقفة دي يقول أنا السبب لو في خير ما كانش ده حصل فيبدأ ينكسر بين يدي الله ويذل ويدعو ويتوجه وحينها لعل الله يرفع بك البلاء حين يرى ذلك وانكسارك قال يا رب أين أجدك قال بغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي شاهده حديث عبدي مرضت فلم تعدني مرض عبدي فلان فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده عودوا المرضى زوروا المقابر اكفلوا الايتام ارعوا الارامل تصدقوا على الفقراء اطعموا الطعام الصدقة تطفئ غضب الرب اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انصر اخواننا المظلومين في غزة اللهم ارفع عنهم البلاء اللهم انتقم من اليهود اللهم دمرهم اللهم اقتلهم اللهم أبد خضراءهم اللهم إنا نسألك أن تحرقهم بنارك أن تنزل عليهم غضبك ورجزك وعذابك اللهم إنا نسألك أن تفسد طائراتهم أسقطها على رؤوسهم اللهم أفسد أسلحتهم اللهم أرسل عليهم بلاء من عندك اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انتقم منهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وأعل راية الدين اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم ومن والاهم اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين وانصر من وقف معهم وأعانهم برحمتك وحولك وقوتك يا حي يا قيوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته